مش لازم لك الناس حد يسمعه مش لازم لك الناس يحس الحد اللي يحس ان في حد حاسس بالمشكله اللي هو فيها والنبي عليه الصلاه والسلام كان الشخص ده شباب كتير عايزين يقولوا اخرة المخدرات عايزين يقولوا اخرة الالعاب السريه اخرة في الزنا اخرة في طبقه مش لاقيهم التعاطف بيها طب ما نفسه يلاقي حد يسمعه ويفهمه ويقدره ويحس بيه ويحس بآلامه وآماله ويحس بإمكانياته وطاقته يا شباب لما صوت اوباما اوباما اللي هو رئيس امريكا قال كلمه تقطع القلب قال اتمنى شوفوا الكلمه بس لما تلاقي شاب معدي ومشغل اي حاجه بقى الايه جينيفر لوبيز ولا جزا- جلاسياس ولا ديفيد فانتيتا اي حاجه من القصص دي وتلاقيه مشغل كلام وهو مش عارف اصلا هو بيسمع ايه اوباما بيقول اتمنى ان يتربى شباب امريكا كما تربى شباب مصر يا نهار ابيض شباب امريكا نفسهم يقلدوكوا شباب امريكا بنات امريكا نفسهم يبقوا زيكم يا بنات مصر شباب امريكا نفسهم الدنيا كلها تتكلم عنهم زي ما الدنيا كلها كانت بتتكلم عنكم يا شباب مصر يا اخوانا انتوا مش قليلين واكبر جريمه عملها النظام السابق اكبر جريمه انه موت احساس الشاب بقيمته انه موت جواكم احساسكم بقيمتكم احساسكم احساسكم بقدركم يا جماعه انتوا مش قليلين ولكن يا اخوانا كل حاجة في الدنيا صفر صفر صفر صفر صفر الفلوس صفر والشهادة صفر والمواهب صفر الدين واحد لو الدين الواحد موجود كل صفر بعد كده بقى بيدي قيمة الصفر ده بخليها عشرة والصفر ده خلاها مية والصفر ده خلاها ألف لو الواحد مش موجود الدنيا دي كلها صفار عايزين الواحد يبقى موجود بقى يا شباب عايزين المواهب دي والإمكانيات دي والآمال والآلام ديت تبقى لربنا سبحانه وتعالى هنعمل إن شاء الله بإذن الله الوقت جلسة اسمها افتح لي قلبك وممكن تسميها ارجوك افهمني لان يعني احنا عايزين الشاب يفتح لنا قلبه والفتاه برضه بس طبعا اخواتنا صعب ان ايه صعب ان احنا نوصل لهم دلوقتي هيبقى لهم دروس منفصله باذن الله سبحانه وتعالى دروس خاصه بيهم هم افتحي لي قلبك ولكن يعني احنا عايزين يا شباب يبقى في لغه حوار بيننا وبين بعض سواء الشاب اللي التحى بقاله فتره سواء الشاب اللي لسه اول مره يجي سواء الشاب اللي اول مره يدخل مسجد سواء الشاب اللي غارس في معاصي وعايز يعرف يطلع ازاي الشاب اللي انطلق الشاب اللي جه الايام اللي فاتت وبكى وقال انا لازم اتغير وانا عمري ما ارجع زي ما كنت ايا مكان عايزين نفتح قلوبنا لبعض نسمع مشاكلنا مع بعض كل واحد فينا يسمع مشاكله ايه رايكم باذن الله سبحانه وتعالى خلاص نقرب بس كده بقى ان شاء الله ايه هات المخدرات بطلها النهارده طب هات بس المخدرات مش كان قبل الفطار يا ابني جيبها جايب لي المخدرات بعد الصيام يعني كان لو في السحور دي كان زمان آه،
هو من ك- من ده ايه ده ده فراوله ده ولا ايه ده ترامادول ترامادول 200 ايه رايكم يا شباب يلا يا عم في جوائز محترمه هو كده هو هيطلع يقول ان هو بطل اهو لكن لا لا اقعد اقعد يا امير اقعد يا حبيب قلبي. اه ان شاء الله باذن الله عموما يا شباب فكروني بشاب في جامعه القاهره كان جاب لي علبه آه، علبه مخدرات كده في الندوه وقال ان هو تاب الى الله فانا ماسكها ف مش فاكر كان في جورنال كده علق تعليق كده يجنن يعني يعني يحسسك ان الموضوع كان آه، عكس كده تماما يعني المهم يا اخواني في الله هنقعد مع بعض دلوقتي انا والشيخ علي قاسم والشيخ عاطف صابر باذن الله سبحانه وتعالى ومعانا فضيله الشيخ ربنا يبارك فيه في فضيلة الشيخ ربنا يبارك فيه ويحفظه ان شاء الله هنقعد معاكم دلوقتي افتح لي قلبك يعني ايه الشاب اللي عنده مشكلة في العادة السرية نبدأ نتكلم معاه في خمس دقائق كبسولات بقى يعني مش كلام طويل روشتات سريعة يعني اهم النقط الشاب اللي عنده مشكلة في علاقة عاطفية يعني غارس في علاقة عاطفية ومش عارف يطلع ازاي الشاب اللي عنده مشكلة في انه عايز يثبت ومش عارف يثبت ازاي الشاب اللي عنده مشكلة في آه، يعني يعني اي مشكله من مشاكل مشكله ياس مشكله احباط مشكله ضعف ثقه في النفس مشكله احساس ان انا لا يمكن اقدر ولا يمكن اتغير ولا يمكن ابقى كويس الشاب اللي عايز يتجوز نشوف له عروسه في عرايس فوق كتير جدا يعني ممكن الاخوات اللي فوق ان شاء الله ينزلوا لنا كده قائمه بس باسماء اللي عايزين يتجوزوا وبعد كده ان شاء الله ن- ايه ناخدها شخامه يلا جاي زي الله يبارك فيك بركات ليله 27 خلاص يا شباب ان شاء الله
يا شيخ
الشيخ ابراهيم عايز يتجوز يا رجاله الشيخ ابراهيم بيدي اجازه في القراءات العشر يعني اي اخت من اخواتنا دلوقتي يبقى ايه هتبقى ان شاء الله يعني عريس لقطه يعني الشيخ ابراهيم راجل لقطه خلاص في ناس اخوه واخوات هم بيصلوا الفجر فما ياخدوش هدايا الاخوه احنا هنديهم دلوقتي بتقول والاخوات يبعتوا محمد معانا ونبعت لهم الهدايا.
اخواتنا اللي ما خدوش ورق او سيديهات ان شاء الله باذن الله السماعات اللي فوق مفصوله عند النساء يعني احنا طب الحمد لله ان السماعات مفصوله خلينا احنا كده ايه خلينا احنا مع بعض باذن الله بتاع الجامعات بقى الحلو شغالين على بتاعت الجامعات اللي عايزين يا اخواني آه، ورق او حاجات من المطويات اللي بتتوزع الليله او سيديهات من الحاجات دي باذن الله سواء من اخواتنا او اخواننا ان شاء الله بعد ما نخلص نوزع تاني على اللي ما خدش باذن الله خلاص يا اخواني توكلنا على الله يلا نبدا ان شاء الله اللي عنده مشكله يقوم بقى يسال ماشي واللي محرج يسال يبعت في ورقه صغيره خلاص يا جماعه او يقعد معانا اللي عايز جلسه خاصه بقى الشيخ علي متبرع بقى بعد جلسه الضحى ان شاء الله انه يقوم.
جزاكم الله خير اتفضل يا شيخ اتفضل يا شيخنا السلام عليكم بركاته. آه، السؤال الأول في موضوع افتح لي قلبك همتي ضعيفة وعزيمتي واهية كيف أقوي همتي وأسمو بنفسي وأثبت على الطريق طبعا صراحة آه، سؤال رائع وجميل بس هو مشكلته أنه هو يحتاج إلى إجابات شبه تفصيلية ولكن في تلغرافات سريعة علشان تقوي همتك تستعين بالله رقم واحد رقم اتنين ان انت تحرص غاية الحرص على تمارين العزيمة على تمارين العزيمة تمارين العزيمة دي مثالها راجل مثلا آه، ما بيحافظش على صلاة الفجر مثلا يعمل ايه مش هيتعشى لمدة شهر مثلا ده امر صعب جدا وشق على النفس مش كل الناس تقدر عليه ولكن تمارين العزيمه دي هتعمل منه بطل ان شاء الله تبارك وتعالى آه، رقم ثلاثة في محاضره رائعه آه، او سلسله محاضرات جميله اسمها علو الهمه علو الهمه للشيخ محمد اسماعيل المقدم وأنصح هذا الأخ الكريم بسماع محاضرة كيف أغير نفسي كيف أغير نفسي دي محاضرة ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول انتوا فاكرينها سلسلة الشباب مشكلات وحلول احنا قلناها امتى قلناها النهاردة ان شاء الله الأخ يدخل هيلاقيها ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول ربنا يتقبل منا ومنكم
احسن كتير
الحمد لله بصلي وبصوم بقالي ثلاث سنوات آه، وبقالي ثلاث سنوات بعتكف في المسجد ولكن لا اجد اي لذه للطاعه ولا اجد قلبي فما السبب؟ السبب الرئيس في هذه المساله اخواني كثره الذنوب ما من شك ان الذنوب عائق بين العبد وربه واقوى اسلحه اسلحه الشيطان على ابن ادم آه، التسويف في الطاعه والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب وعاد آه، محى الله عز وجل أثر هذه النكتة لكن كلما تكرر الذنب كلما- كلما نكت في قلبه حتى يسود القلب تماما والذنوب أو أش- ال- ال- ال- ال- الأمراض أمراض القلب تنقسم إلى أمراض شهوات وشبهات والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا أي كجبل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر كالكوز مجخيا أي آه، آه، مائلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه الحديث فالشاهد إن أكبر عائق لأخينا الكريم أنه لا يجد لذة للطاعة ولا يجد قلبه أن الذنوب حالت بينه وبين أن ينتفع بكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فأسلم طريق أن يتوب الإنسان توبة نصوح وأن ينخلع من كل الذنوب من الك- من الكبائر والصغائر على حد سواء ولا يمل من كثرة تكرار التوبة قال إبليس لربه وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أجسامهم في أرواحهم فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني والله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فتب إلى الله عز وجل وراقب ربك في خلوتك وجلوتك في السر والعلن في الليل والنهار آه، واعلم أن الله عز وجل إذا تاب, تا- إذا تاب العبد تاب الله عز وجل عليه نسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوح
شاب من الشباب بيقول عايز اثبت ومش عارف والان ما اذكر معصيه الا وفعلتها آه، عايز اثبت ومش عارف يعني بصوا يا جماعه لو اي حد مننا مسافر اي حد مسافر هل ممكن ينسى شاحن المحمول بتاعه لا يمكن الا شاحن المحمول ليه المحمول هيفصل الشباب بالذات الشباب الذكي تلاقي علاقته بربنا كيرف طالع ونازل تلاقيه فترة فوق وفترة في الأرض فترة بيعمل طاعات كبيرة وفترة بيعمل معاصي لم يكن يتصور ان هو يقع فيها حل التذبذب ده ايه حل ان انا مش مستمر ايه حل ان انا شاكك ان انا اقدر حتى ليلة العيد اثبت ايه حل ان انا شبه محبط ايه يا اخوانا اي الدين سهل يا اخوانا مش زي الدنيا الدين مش معقد عارف اما تروح لدكتور يوم كاتب لك روشتة اسبرين يا دكتور ده انا جاي ودافع كشف يا ابني علاجك اسبرين هو الدين كده روشتات سهله يا جماعه اي عربيه ماشيه على طريق لو ما رضتش تدخل تمون في البنزينه شويه وهتقف اهو بالظبط هو ده حل المشكله بتاعتنا كلنا باذن الله مشكله ان انت لازم تشحن لازم تحط قلبك في الشاحن كل يوم او يومين لازم يا اخي ولازم يا اختي يا اخوانا دي اكبر مشكلة بتقابلنا مشكلة الشحن عشان كده يجي شاب يقول يا شيخ انا عندي فطور يقول له عليك بقيام الليل وعليك بالصيام ما هو انا لو قادر اقوم ما كنتش جيت لك يبقى في فرق بين ان انا اقول لك صلي وصوم واعبد وان انا اقول لك لا يا ابني انت عايز تشحن عشان تقدر تصلي وتصوم طب اشحن ازاي خمس حاجات بيشحنوا القلب في خمس شواحن عارفين الش... انواع الشواحن عندنا خمس انواع من الشواحن الايمانيه لازم كل واحد مننا وكل واحده مننا يتعرض لهم والا الشحن هيروح هتلاقي نفسك ماشي في الشارع مش قادر تغض بصرك قال لا ليه يا ابني مفيش شحن انت قاعد تدي اوردرات لعينك انها تقفل ومفيش شحن ما بتشتغلش تلاقي نفسك ماشي ال- النت مثلا دخلت على حاجه مش كويسه او داخل على اليوتيوب ولقيت على الجنب حاجه مش كويسه لقيت نفسك عايز تدخل عليها ليه يا ابني الشحن مفضي تلاقي نفسك مثلا شاب مثلا بتقاومي نفسك عشان ما تكلموش مش قادره الشحن فاضي طيب اشحن ازاي برضه اللي عايز يقوم الليل ومش قادر اللي عايز يصوم ومش قادر انا مش قادر ليه يا ابني انت مفضي شحن عشان كده كنت مدي درس هنا قبل رمضان اسمه الفطور المفترى عليه كل اخ يقول لك انا عندي فطور مش قادر اقوم الليل يا ابني انت مش عندك فطور انت فاصل شحن يا ابني فرق انت عايز تشحن عايز تملى بنزين عايز تحط قلبك في الشحن ايه الشواحن الخمسه بقى رقم واحد خدوا بالكم دي روشته ثبات روشتة ثبات على الالتزام وروشتة ثبات على قيام الليل وروشتة ثبات على العبادة روشتة ثبات دي لازم كلنا من أول يعني اللي بيتكلموا واللي بيسمعوا كله لازم يطبقها رقم واحد في الشحن حضور الدروس الدينية حضور الدروس مش لازم تعمل الخمسة بس لازم تطبق منهم على قد ما تقدر لازم تحضر ولو درس في الأسبوع شيخ أحمد جلال في الصديقة أهو فضل الله عنده دروس كتير هنا في السلاب شيخ علي قال لك درس الجمعة ونتناوب فيه دكتور عبد الرحمن الصوفي في الجماعة الشرعية كل سبت يا عم أنا مش لاحق أحفظ اللي أنت بتقوله يا أخي أنت لو جيت أي مسجد هتعرف كل حاجة هتعرف الدنيا كلها ماشيه ازاي اللي بيدخل على مزيكا توداي هيعرف الدنيا رايحه فين وحفلات فلان امتى وحفلات علان امتى او كذلك اللي هيدخل على على بيت ربنا هيعرف الدنيا ماشيه ازاي يبقى حضور الدروس رقم اتنين ودي مهمه جدا واي واحد قاعد قدامي واي واحده في المسجد بضربه زرار هتجيبها ايه سماع الشرايط يا اخوانا ده احنا عندنا ثروه شرايط على النت هتتسال عنها قدام ربنا انا مش عايز حد يزعل هتتسال عنها قدام ربنا ضربة زرار بصابع تدخل النار وضربة زرار بصابع تدخل الجنة على النت واحدة توديك طريق تاني واحدة توديك طريق الدين وطريق الإيمان يبقى المواقع الإسلامية زي موقع الطريق إلى الله موقع اسمه سهل جدا الطريق إلى الله الط- تاني موقع إسلامي بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى الطريق إلى الله ادخل هتلاقي الشيخ علي طالع لك والشيخ عاطف بفضل الله برضه طالع لك هتلاقي كله طالع لك خد اللي انت عايزه صوتيات مرئيات كل اللي انت عايزه اسمع دين يبقى تاني حاجة سماع الشرايط ودي من اسهل ما تكون شاب قاعد على النت خمس ساعات قاعد يتابع نفس الاخبار ونفس الكلام وفلان قال على تويتر وفلان عمل على الفيسبوك وفلان وكله اخبار ما عادش في جديد يا ابني ده بنص ساعة تسمع درس يفرق معاك في حياتك يشحن قلبك رقم واحد حضور الدروس رقم اتنين سماع الشرايط رقم ثلاثة ورد القرآن ورد القرآن يوميا ده صعب قوي يا عم وقاعدين يقولوا لي اختم القرآن في شهر يا سيدي اقرا في اليوم صفحة بس من قلبك من قلبك جرب قبل ما تنزل الجامعة وجربي قبل ما تنزل الجامعة تقرا صفحة قرآن من قلبك هتنزل ولا كأن في فتنة نساء أصلا ولا كأن في فتنة اختلاط في الجامعة رقم أربعة وده شاحن خطير جدا جدا جدا الصحبة الصحبة الصالحة ودي قيمة رمضان شوف بص حواليك كده شايف كل دول قاعدين في المسجد كل دول شباب نفس مشاكلك نفس همومك كل اللي في صدرك الوقت عايز تسأل فيه في صدر كل دول بص حواليك في المسجد كل دول زيهم زيك يا ابني الرابط ما بين الناس دي كلها ان الناس دي عايزه ربنا ونفسها توصل لربنا بس مش عارفه ازاي ربنا عمل لنا حاجه اسمها العشر الاواخر من رمضان الناس اللي عايزه توصل لربنا كلها تتقابل مع بعض عشان يتعرفوا على بعض عايزين نبقى جراء نبقى جراء كان زمان الشاب يبص يدخل الكلية سنة أولى يبص للبنت سنة تانية يحبها بينه وبين نفسه سنة تالتة يحاول يكلم صاحب صاحبة صاحبة صاحبة صاحبتها عشان ترتب له قصة يتعرف بيها عليها على آخر السنة يتعرف عليها سنة رابعة يبدأوا يتكلموا مع بعض الكلية خلصت ومفيش اي حاجه قاموا مخترعين بقى حاجه اسمها الدروس المختلطه في اعدادي وثانوي بقى الشباب والبنات بيدخلوا الجامعه الدنيا متظبطه ما عادش محتاج بقى القصص الطويله دي فعلى سنه اولى الكليه بيتجوزوا عرفي وعلى تانية كليه بيتجوزوا الكتروني وعلى تالتة كليه بتقول له وهبت لك نفسي وعلى رابعه كليه بيكون بفضل الله يعني ايه القصه عادت سريعه احنا عايزين نتعرف على بعض يا جماعه بسرعه القط الناس اللي حواليك كل ناس من اللي حواليك كل واحد من اللي حواليك دول فرصه في طريقك لربنا مستقبل ليك في دينك اتعرف شفت اي حد صالح كده شيخ علي قاسم ربنا يحفظه يا رب ادخل عليه ادخل على الزبون كتفه ومضيه وخلص القصه دي كلها من اولها لاخرها قول له يا شيخ علي انا عايز اتعرف عليك انت بتبقى فين والاقيك فين واجيبك منين حبيب قلبي اتعرف خليك جريء اجمل ميزه في شباب الايام دي انه شباب جريء شباب ايجابي شباب مش غلبان كده شباب تلاقيه جريء وايجابي اول ما بيلتزم يعني احنا ثلاثه شباب التزموا في اول رمضان ده معانا لففونا كل قهوه المنصوره عيال ايجابيه عيال حلوه كده تلاقيها بتتحرك كده فانت اتعرف على الناس بلاش نظام مكسوف ومكسوفه والكلام الايه الكلام اللي ما بيجيبش همه ده رقم اربعه الصحبه الصالحه واحنا فيها ما عادش غير ثلاث ايام الحق اخرج لك بواحد واحد هيدخلك للدنيا كلها بعد كده الحاجة الخامسة وهي اخطر حاجة الدعاء انك ترفع ايدك وتقول يا رب عارف لو الدعاء ما استجبش شحنة قلبك برفعة الايد دي ملهاش حل انك رفعت ايدك كده وقلبك اتعلق بربنا ورميتها على ربنا بتحس ان قلبك ده مولع من كتر الشحن ها حد يقول لي الشواحن الخمسة الشواحن الخمسة اللي تخليك تثبت على عبادة وتثبت على الالتزام وتثبت على البعد على المعاصي اللي انت عاهدت ربنا انك تسيبها رقم واحد ها حضور الدروس رقم اتنين سماع الشرايط رقم ثلاثة ورد القرآن ولو صفحة في اليوم بالذات قبل ما تنزل الجامعة أو شغلك رقم أربعة الصحبة الصالحة رقم خمسة الدعاء ربنا يبارك فيكم
الحقيقة ان في اسئلة كتير يعني هي محرجة لان طبعا في معانا نساء ولو ما كانش في نساء كنت انا ظبطتكم يعني ورديت عليكم يعني اه طبعا يعني بس طبعا انا محرج عشان في اخوات ونساء وبتاع اه لا ما هي الاسئله اللي هي اللي هي من تحت الحزام دي عايزه ايه اه لا ما انا واخد بالي يا فضل الشيخ لا ده بفضل لا الاسئله ثلاث ارباعها تحت الحزام يا مولانا طيب شوف يا سيدي بقى شوف يا اخواني هو في اسئله صعبه قوي اكترها وابرزها آه، واحد آه، حليوه شويتين وعينيه خضرة وشعر اصفر و... فالاخت سوسو قاعده تكلمه والاخت توتو قاعده تقول له انا وهبت لك نفسي والاخت فيفي بتقول له شوف بقى انا القطقوطه اللي انت مستنيها فالاخر بيقول لك انتوا لو ما لحقتونيش ما تزعلوش من اللي هيحصل يعني وفي واحد تاني بيتكلم عن قصة العادة السرية وواحد تالت عن قصة الارتباط والحب آه، القاسم المشترك بينهم يا إخواني الضعف القاسم المشترك بين التلاتة الضعف إن أنا مشيت في الشارع فلقيت كائنات حية ماشية في الشارع فأول ما روحت رحت مرفص في البيت واخد بالك ده مثلا آه، واحد تاني مثلا نزل الجامعة في section من السكاشن أو في شغل من الأعمال فلاقى اخت فاضله يعني لابسه ما قل ودل واخد بالك آه، حاجات خفيفه يعني ميني جيب ميني ميني جيب ما فيش جيب فالدنيا هاصت معاه الحل ايه الحقيقه ان في حلول احنا بفضل الله تبارك وتعالى قدمناها بالفعل في سلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول يمكن أنا ما عرفتش أعرفها كويس السلسلة دي يا إخواني بمثابة الروشتة عشان تبقى برضه أفهمكم النقطة دي سلسلة الشباب مشكلات وحلول دي فيها 26 عرض ل 26 مشكلة يعني في واحد بيقول أنا عندي مشكلة المثلية دون ذكر التفصيل ال- الشاهد كل هذه المشكلات بفضل الله موجودة في سلسلة شباب مشكلات وحلول آخر تلت ساعة في كل محاضرة تطلع ورقة وقلم وتكتب العلاج هتلاقي مثلا علاج مسألة العلاقات هيقول لك واحد عمليا تعمل ايه اتنين عمليا تعمل ايه تلاتة في أرض الواقع تعمل ايه وصلت قصة العادة السرية هتسمع شريط مثلا اسمه قبل أن تنفذ الصلاحية قبل أن تنفذ الإيه؟ الصلاحية آخر تلت ساعة هيديك 22 حل بما فيهم حاجات طبية عشان تمتنع عن العادة السرية آه، واحد تالت عنده مشكلة وليكن السجائر والمخدرات هيسمع محاضرة الوهم القاتل محاضرة إيه؟ الوهم القاتل طريقة تفكيري في هذه اللقاءات ازاي ان انا دلوقتي دلوقتي اقدر انفذ الكلام اللي انت بتقوله وصلت يبقى كل المشكلات دي عشان ما نقعدش نلف فيها كتير ان شاء الله تبارك وتعالى الاخوه ترجع لا وعايزك تسمع شريط كل الاخوه وكل الناس وكل اللي في المسجد رجالا ونساء عايزهم يسمعوا شريط انين المذنبين شريط اسمه ايه اسمه أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد حضرتك هتسمعه من هنا وهتفرفر من هنا هتلاقيك بتعيط وبتبكي من خشية الله وده المطلوب يا إخواني وصلت يا جماعة جزاكم الله خيرا
أخونا بيسأل آه، بيقول تقدمت لفتاة تقدمت لفتاة بيقول تقدمت لفتاة أبوها وافق على الخطبة بعد سنتين وأنا بحبها ما بقبلهاش ولكن رأيتها صدفة كيف أصبر على ذلك آه، احنا عندنا علاج مهم جدا واحنا في شهر الصيام النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء العلماء اختلفوا يعني إيه فإنه له وجاء آه، قالوا بالتجربة العملية الصوم بيزود حدة الشهوة في الجسم فازاي النبي يقول فعليه بالصوم فإنه له وجاء العلامة رشيد رضا قال آه، كلمة من أبدع ما يمكن قال إن ليس المقصود كذلك آه، وإن كان بالتجربة العملية مع تكرار الصيام لمدة طويلة آه، بتضعف حدة الشهوة في البدن لكن قال في أمر أبعد من كده بكتير أنتوا عارفين ليه النبي عليه الصلاة والسلام آه، فيما رواه عن ربه أن الله عز وجل قال كل, ابن عال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ليه ربنا استثنى الصيام من جملة الأعمال الصالحة بما فيها ما هو أعلى فضلا من الصيام زي الصلاة مش الصلاة أعلى والزكاة أعلى إيه، و- و- و- و- وفي ترتيب الحديث بني الإسلام على خمس أحيانا يأتي الحج قبل الصيام في بعض الروايات ليه إن- ليه ربنا استثنى الصيام من جملة الأعمال دي كلها لأن ما حدش في الدنيا يقدر يقول فلان صائم على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى ليه أنا بصلي الدكتور حازم بيصلي كلنا شايفينه فأنا أقدر أقول بيقين دكتور حازم راجل مصلي ما انا شايفه سواء كان بقى مصلي لله او غير لله مرائي ولا مش مرائي مش قضيتي لكن انا شفته بعينيا لكن مين فينا يقدر يقول فلان ده صائم كنا زمان واحنا صغيرين آه، بيصومونا فانا لما جوع اخش تحت سر ناكل زي القطه كده واطلع امسح بقي ما فيش اي حاجه خالص مش كده عندي ابني عنده 8 سنين السنه دي بدا هو قال انا عايز اصوم فقلت له افطر قال انا عايز اصوم في في قبل المغرب ب- بربع ساعه كده جاع خالص بقى فقلت له يا ابني ما تفطر يقول لي لا استنى الصيام فانا عايز اشغله قلت له روح عند الشباك واستنى الاذان فكل شويه انا انا ما بجي ما اذنش ليه يا ابي ف انا مش عايز الاذان هيأذن يعني فالمهم ايه قدام انه عصار المانجا على ترابيزه السفره فقام ايه واخد بق فقلت له انت فطرت قال لي لا يا ابي والله والمانجا ايه معلمه فما يعني ما عرفتوش ان انا عرفت عشان ايه ما حبطوش بقى فسبت صايم فمين يقدر يقول انك صايم على الحقيقه من يراك الله سبحانه وتعالى فالصيام مربي قوي جدا للنفس لاجل هذا ربنا سبحانه وتعالى شرعه في كل العبادات حتى في الاديان الارضيه شرعوا الصيام بيقول ايه رشيد رضا بيقول ان الصيام يجعل العبد يوجه هواه وشهواته حسب الشرع لا حسب الهوى انك بتضبط حياتك كلها لان اكبر معنى في الصيام دوام المراقبه المشاكل اللي بتيجي عند اللي جاوب عليها الدكتور حازم واخونا الشيخ علي والاسئله اللي بتيجي في قاسم مشترك لو كلنا قدرنا نحققه من نفسنا اعتقد بنسبه 90% مش 100% يعني 90% مشاكلنا هتتحل مساله مراقبه الله عز وجل مساله كل الذنوب والمعاصي كل الذنوب على الاطلاق مسألة المراقبة دي مهمة جدا سهل بن عبد الله بيقول وهو صغير سهل ده من عباد الأمة الكبار وهو صغير كان بيروح يزور خاله فيبات مع أولاد خاله وهم رايحين يناموا كان خاله يقول له يقول يقول له ويقول لاولاده لما تيجي تناموا إيه إيه بيقول لهم كده قل بقلبك عند تقلبك وانت بتقلب على السرير ثلاث كلمات الله معي الله ناظري الله شاهدي تاني كده الله معي الله ناظري الله شاهدي فقعدوا يقولوا الكلام ده فكل ما يقابله يقول له يا سهل انت بتقول يقول له اه ما تيجي تنام يعني بقول فلما بلغت مبلغ الشباب بدا يبقى 10 12 سنه كده فقال يا سهل لا زلت تقول قال نعم قال يا سهل من كان الله معه وناظرا اليه وشاهده ايعصه قلت لا قال فع- فنفعني ذلك طيلة حياتي لما تيجي تعصي لا تجعل ربك أحقر الناظرين إليك أحمد بن حنبل وهو من هو فضلا ودينا وإيمانا وعلما أحمد بن حنبل ده لا نيس له تدارك الله أمة الإسلام بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة لولا أن الله ثبت هذين الرجلين لضاع دين الأمة أحمد كان دائما شوف مع شدة الإيمان والتقوى والورع كان يردد هذين البيتين إذا ما خلوت في ظلمة بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وانت لوحدك في الأوضة وقافل عليك ثق أن الله عز وجل يراك سألوا الحسن البصري بما نستعين على غض البصر عايز روشتة سريعة جدا من دكتور ماهر إيه، وانا عندي مرض مستعصي اعمل ايه وكلمة ونص بما نستعين على اعمل ايه عشان ما ابصش على البنات كلمة واحدة بعلمك ان نظر الله اليك اسبق من نظرك الى ما تريد قبل ما عينك تقع عليها تاكد ان ربنا شايفك دلوقتي تخيل كده لو ابوك ما قابلك وانت رايح تمسك ايد بت هتعمل ايه فاجعل ربك سبحانه وتعالى إيه، معك في كل وقت وحين وهو كذلك وهو معكم أينما كنتم فدي مسألة مهمة جدا أنت عاوز إيه، إيه، يعني ما تقعش في حاجة حرام ما تعملش حاجة غلط إيه، مسألة دوام المراقبة لله عز وجل أخي بيقول أحيانا أضيع بعض الصلوات ما- ولا أحافظ عليها خاصة صلاة الفجر فماذا أفعل يا أخي إيه، صاحب أصحاب همم عالية صاحب أصحاب همم عالية دكتور حازم ذكر خمس أسباب أنا شايف أن الخمسة والرابعة دول أهم اتنين على الإطلاق مسألة الدعاء لأن في إيه، إيه، بعد غائب عندنا عننا في مسألة الدعاء إنك حتى لو عندك ذنب بقالك 100 سنة مش 10 ولا 20 100 سنة بتعمله وأدمنته زي اللي بيشرب مخدرات بقاله عشرات السنين وما عادش قادر هي حياته كده لغاية ما يموت عندنا علاج إيه، إيه، ربنا قال لنا في مسألة الدعاء لو ايه ربنا هيغيره لان النبي قال عليه الصلاه والسلام ان ربكم ان ربكم حيي كريم يستحي ان يمد العبد اليه فيردهما صفرا لو قلت يا رب عني ثق ان ربنا هيعينك لو قلت يا رب قويني على نفسي ربنا هيقويك بس انت ترفع ايديك هي دي المشكله كتير جدا منا انا عندي ذنوب ربنا هيقبل مني ايه يا اخي ارفع ايدك الصحابه اللي امنوا اللي كانوا ما- يعني لا مثل لهم في امه الاسلام كانوا كفره ليس بعد الكفر ذنب بس تعالى عمرو بن العاص لما جه يسلم إيه لما قابل النبي بسط النبي يده فبسط عمرو يده إيه، ف- فق- فقبض عمرو يده فقال النبي ما بالك أبسط إليك يدي فتقبض يدك قال أشترط قال وبما تشترط أتشترط على ربك قال أشترط ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن التوبة تجب ما قبلها تب ربنا هيعينك على نفسك فغير حياتك مسألة الصحبة بقى الصاحب ساحب والقرين بالقرين يقتدي والطبع سراق وقل لمن تصاحب أقول لك من أنت فكل ده مهم جدا في حياتك يعني يا ريت ما نخرجش من رمضان الا وانا لازق في قفا واحد يا اخي لو قال لك انا بكرهك وابعد عني وانت وحش الزق له زي الجرب كده لغايه ما يأنس الجلد به لان ده نجاتك انتوا عارفين ان 99 كانت مشكلته حاجه واحده البيئه اللي فيها بيئه وسخه انت عارف واحد واقف آه، في في في, في حته فيها ميه وطين واي ما كل ما عربيه تعدي تقوم جايباه من فوق لتحت طينه خلاص فيغسل نفسه كل ما عربيه تعدي تجيبه من في يغسل نفسه يا عم سيبها وامشي في حته نظيفه اقف على اسفلت ناشف لو ألف عربيه عدت مش هتتعاك خلاص نظف نفسك العالم قال له ايه لما العابد قال له مالكش توبه بيج- بجميله يلا الف سلام وقتله وخلص المساله وبعدين ضميره انبه فقال له بس بشرط من يحول بينك وبين التوبه البلد دي تسيبها فخرج منها ده اكبر عائق بؤره الفساد دي مشكله كبيره جدا اوعى ترجع تاني اصحابي وهيعيش الدنيا ازاي ومش عارف ايه تقدر تعمل صحبه تانية افضل صحبه على الاطلاق صحبه المساجد افضل صحبه على الاطلاق ولن تعدم خيرا مستحيل مش هتلاقي مسجد في مساجد المسلمين ما فيش شاب في سنك بيصلي ما بتحصلش مش ممكن هتلاقي واحد زيك تأنس به ويأنس بك وتلتقيان على طاعة الله عز وجل يشد من عضدك ويقوي من ساعدك ويدفع في ظهرك إلى الأمام فيأخذ بك إلى الله عز وجل الأخ بيقول هل الابن حق على الأب قبل ما تسأل على حقك اسأل على حق أبوك مسألة العقوق في غاية الأهمية امبارح بقول لإخواننا الصبح آه، آه، المعتكفين عشان نتعاون وبتاع يعني أحيانا إخواننا في الإدارة بيشدوا عليهم بتاع عشان النظام فقلت لهم إحنا قد تكون دي ليلة القدر وابن ابن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إذا كانت ليلة القدر إذا كانت ليلة القدر فإن الله يغفر لأمة محمد إلا أربعة آه، مدمن مدمن خمر يعني شوف خطوره قد ايه وطبعا مش خمره بس كان يقول لك كان زمان خمره دلوقتي حشيش وهيروين وبتاع فدي مالهاش دعوة. لا كل ما خمر العقل خمرا يبقى اربعه محرومين مدمن خمر وعاق وقاطع رحم ومشاحن اخ غالي قال لي انا بقالي سنتين ما كلمتش ابويا اصل لما بنتناقش بنمسك في بعض وخرب بيتك قلت له دور عليه بوس رجله بوس التراب اللي ماشي عليه سنتين يا راجل وقاعدين في بيت واحد ازاي ده مش ممكن إيه إيه إيه في صحيح السنه ان آه، رجلا ذهب للنبي عليه الصلاه والسلام إيه، ابن ذهب للنبي يشتكي يشتكي ابيه انه آه، آه، عايز منه فلوسه فبيشتكي فالنبي ارسل للاب والأب ماشي في الطريق من بيته للنبي قال في نفسه شعر إيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأب قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني ما كنت تقول في نفسك فالرجل سكت قال أخبرني وقصيدة طويلة منها إيه، فلعلك إذا لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل النبي بكى وقال اذهب أنت ومالك لأبيك بتسأل حقك هل أنت بار بأبوك وأمك مسألة مهمة جدا هل أنتوا كلكم برر بآبائكم وأمهاتكم يا أخوانا لك حق وعليك حق قبل ما تسأل اللي لك أدي اللي عليك ثق تماما أنك لو عملت أبوك بالبر الذي آه، آه، طلبه الإسلام منك هو يأدي لك حقه آه، في في الإس- في الإسلام ثلاث حاجات كل واحدة مرتبطة بواحدة تانية ربنا ما يقبلش الأولانية إلا بالتانية منها البر والعبادة قال الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و الواو دي في اللغة بيسموها واو المصاحبة كل حرف من حروف الجر له معنى له استخدام في اللغة العربية الفاء للترتيب والتعقيب ثم للترتيب والتراخي الواو للمصاحبة الاثنين مع بعض لو ملأت الأرض صلاة وقطعت نفسك عبادة وصوم وزكاة وانت عاق كل ده في الفاضي فاخوانا مساله العقوق في غايه الاهميه البر الزم ما يكون وانت شاب فقبل ما تسال ليا ايه شوف هو له ايه الاول ولما تأدي اللي عليك هيجي لك اللي لك بقول بقول انا بصلي وبصوم وبزكي وبتصدق وعندي شقه ملك بكسب كل يوم 100 جنيه او 80 جنيه بس ما فيش حاجه مكفيه الحل ايه انت منزوع البركه شوف ايه في حياتك ما بتعملوش قاطع رحم بينزع البركه إيه قد يكون في الش- في المال شيء حرام ينزع البركه إيه قد يكون ما عندكش قناعه النبي عليه الصلاه والسلام حط علاج ناجع في امر الدنيا قال انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فان ذلك اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم بقول لما واحد صلي جماعه في الصف الاول بالغصب ولما حدش في المسجد يحل مشكله زي دي آه، مجرد شعارته خلاص هل الدين فيه كوسه لا طبعا الدين ما فيش فيه كوسه آه، المفترض ان يكون في آه، رحم الاسلام قائمه واخلاق المسلمين وان الاخ يتقي الله سبحانه وتعالى ولما يحب يصلي في الصف الاول يبادر ويسبق اليه لكن مساله فرض آه، الدراع دي والعضلات ما عندناش كمال اجسام في المسجد يعني هتتحل ان شاء الله خلاص طيب كده خلاص الاسئله
آه، كنت على ارتباط بزوجتي قبل الزواج وقع في الزنا وندمان وقصص دي كلها انا تعبت من البنات اديلهم نصيحه مشكلتي البنات خايف اعصي ربنا العاده السريه والقصص بتاعتها المواقع الاباحيه نحل مشكله البنات ازاي يا جماعه ايه ربنا يجوزكم يا شباب يا رب اللهم زوجهم يا رب وجوز البنات وخلصنا منهم يا رب ال ال يعني بالنسبه يا اخواني مساله الزنا دي بدايه بس عشان ما, ما نعديش النقطه ديت مساله الزنا دي مساله دي مصيبه دي مصيبة كثير من الشباب استهتر بيها وبقى الشاب بيجي يكلمك عادي كده مرة قابلت شاب هنا فبيقول لي انا بقع في الزنا وبقالي سنة مش عارف بعمل ايه فبقول له يا ابني انت انت مش خايف من انتقام ربنا في الدنيا قال لي انت بتخوفني ليه بخوفك مين يا ابني انت تروح جهنم ده السبع الموبقات يا ابني السبع الموبقات اللي هترميك في قاع جهنم ده الزنا ده جريمة يهتز لها عرش الله يهتز لها عرش الملك من شدة انتهاك حرمات الملك فيها الله اغير من عباده عارف يعني ايه ربنا بيغير اكتر من عباده يعني لو واحد عرف ان بنته شاب اغتصبها هيحصل ايه هيروح يقتله الله اغير من ذلك الرجل على هذه المرأة او على هذه الفتاة يا اخوانا بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء مساله الزنا دي مصيبه ثم سلف ودين شباب الوقت كتير انا شفتها بالذات في الشباب اللي بيقع في الزنا ما بيرضاش يتجوز وممكن يعيش حياته ما يتجوزش وحاسس ان ربنا هينتقم منه في مراته وانه هيتجوز واحده عملت هذه الجريمه من قبل طب ما انت فاهم اهو يعني انت مش انا مش بقول لك لا وما تخافش يا والله ان تبت ربنا يتوب عليك وربنا يختار لك اطهر انسانه ولكن يا ابني طب ما انت عارف اهو عارف ان هو سلف ودين هيترد من عرضك في مراتك في بنتك يعني القضيه يا اخوانا القضيه مش سهله احنا مش بنتكلم في يعني يعني مش بتكلم في معصيه انا بكلم بنات هنبدا نتفاهم مع بعض زنا الشاب عاد بيتكلم في ده قال تعالى الزاني لا ينكح الا مشركا الا زانيه او مشركه ربنا قرن الزانيه بالمشركه والعياذ بالله بعبده الوثن والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزاني ده بقى كلمه والمؤمن ده بقى كلمه تانية والعياذ بالله يعني الزاني ده قضيه مصيبه الم تسمعوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري لما راى رجال ونساء عراه في رؤية عايشة زي عراة في يعني زي في قفص كده وفي نار بتطلع فكل ما النار تطلع يضوضوا يطلعوا يجروا النار بتطاردهم لحد ما النار تخفت يرجعوا تاني فبيسأل سيدنا جبريل من هؤلاء قال الزناه والزواني هم في ذلك العذاب الى يوم القيامه عذاب القبر بتاع الز- اللي زنى واللي زنت ولم يتوبوا فرن تحت الارض والعياذ بالله قبر مولع عليه لم اسمع ترهيب في عذاب القبر من معصيه مثل هذا العذاب الزاني والزانيه يعذبوا والعياذ بالله بالنار بيبقى قبره ده زي فرن تحت الارض ويوم القيامه والعياذ بالله استنى بقى يرفع لكل غادر لواء بيغرس في جسمه يقال هذه غدرة فلان تلاقي واحد جاي يزني مع واحده متزوجه واحده جايه مش عارف ايه وليها اب وليها اخ وك- وده عرضهم وده شرفهم وكل دول هيلاقوا كل دول مستنيينهم يوم القيامه يقولوا لهم شرفنا وعرضنا وتخليص حقوق يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي شاب يقع في زنا مع امراه متزوجه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان زوج هذه المراه ياتي يوم القيامه فياخذ من حسناته ما شاء يعني هيخليها على البلاطه يوم القيامه في الحسنات تترمي في جهنم بعدها تخيل جوزها وجاي ينتقم بقى لشرفه ياخذ من حسناته ما شاء احنا دلوقتي مش بنتكلم في قضية سهلة الزنا من أسباب تعسير خروج الروح والعياذ بالله من أسباب الفقر في الدنيا من أسباب المرض شاب جاي وقع في الزنا وجاي أنا مش عارف عندي إيه وعندي إيه وهعمل إيه ووقع في مصايب إيه و- وجسمه كله ضرب مشاكل صحية قلت له يا ابني أنت ما شفتش حاجة قال لي ما شفتش حاجة إزاي هو في أكتر من كده قلت له يا ابني ده كل اللي أنت شفته ده لا شيء أصلا ده دي كلها انذارات ربنا بيقول لك توب لو ما تبتش هتشوف الانتقام الحقيقي يا اخوانا احنا مش بنتكلم دلوقتي في معصيه فبنقول ايه طب تتوب ازاي بقى طب نديك روشته اللي بيزني ربنا هينتقم منه واللي بتزني ربنا هينتقم منها لو ما تابوش قطم وسط اللي عايز وسطه يتقطم في الدنيا وفي الاخره يستهين بهذه الجريمه ويستهين بهذه المصيبه احنا بنتكلم في ايه اعراض بقت حاجه عاديه كده بقت شيء بسيط جدا انما لما يجي شاب بقى يتكلم ويقول طب ادي نصيحه للبنات التبرج ال... يعني البنت دلوقتي معتقده ان تونيك او شميز او او او اي حاجه وباليرينا ومش عارف وشرب اسبانيش ولا مش عارف حاجه نص راسها باينه من تحتها و... وتسعه انواع مكياج في وشها و... ومعتقده يقول لك انا محجبه الح- محجبه فين يا بنتي ده انت ممكن اللي كاشفه شعرها تبقى اقل فتنه منك فين محجبه ده هي دي كلمه محجبه يا جماعه احنا بنستهين بالفاظ الشرع احد اخواننا في مستشفى الطوارئ يعني دكتور من اخواننا اسمه دكتور محمد يعني بيقول كان واقف في مستشفى الطوارئ يعني دخلت حادثه الحادثه لما بتدخل مستشفى الطوارئ بتقلبها بتقلبها تمام فبيقول فبيقول لي من وانا جوه شميت ريحه البرفان من على باب المستشفى حاجه يعني يعني واحده من اللي في الحادثه حاطه برفان صارخ فبقول فدخلت الحادثه الام والاب وبنتين الام ماتت وبنت ماتت والاب طلع العنايه المركزه على تنفس صناعي وفي بنت تانية قلبها توقف بس لسه واقف بيقول انا شفت منظر البنت والهدوم الضيقه والشعر المكشوف والبرفان الصارخ والدم امتزج بالبرفان امتزج بالمكياج امتزج بالهدوم الضيقه بيقول منظر يقطع القلب بيقول انا كان كل همي انها تقول لا اله الا الله قبل ما تموت بيقول جرينا على اوضه الافاقه يمكن النبض يشتغل تاني حقن ادرينالين في القلب وصدمات كهربائيه للقلب وكل ما يستطيع مجهود قاتل بيقول اخيرا اخيرا القلب اشتغل تاني ونبض تاني جري بيها بيقول جريت بيها عشان اطلع بيها بسرعه لعنايه مركزه تتحط على تنفس صناعي لو فاقت تقول لا اله الا الله حتى وتموت بيقول بجري اترن الحادثه كانت قويه لدرجه انها عملت شرخ في الجمجمه بيقول لقيت مخها قدامي على ال- على البتاعه وهو بيجري بيها يحاول يطلعها فماتت فيعني بيقول انا كان كل هم انها تنفع تقول تقدر تقول لا اله الا الله قبل ان تموت يا اخوانا التبرج ده مش حاجه سهله يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام في روايه عنه العنوهن فانهن ملعونات يا جماعه في فرق يا اخوانا بين المعاصي وبين الكبائر في فرق بين واحد بيعصي بين واحد بيقول لي انا مش عارف دخلت على موقع ايه انا مش عارف وبين الكبائر التبرج ده من الكبائر الزنا ده من الكبائر دي ذنوب موبقة والعياذ بالله هي المرأة عبادتها ايه لو ما اتحجبتش حجاب صح فضل ايه من عبادتها ده هي كل اللي مطلوب منها انها تصلي وانها تتحجب وبعد كده انها تطيع زوجها وكل ما تفعله بعد هذا هو تنفل منها يا اخواني في الله يعني او غالب ما تفعله بعد هذا اخواني في الله القضية مش قضية بسيطة لازم يعني ما- بلاش نستهين بحاجات مش سهله بلاش نستهين بحاجات تودي في داهيه بلاش نستهين ونرجع نندم ويرجع الشاب انا ما بتجوزش ليه زي موضوع سرطان الثدي اللي مكتسح في النساء والعياذ بالله ربنا يعافيهم جميعا منه يا رب ما هو كل ده جه بعد البضيهات وبعد ابراز مفاتن المراه يعني انت هتبرزي مفاتنك و... وهتفتني الشباب بمنظر الصدر و... ه... ابتلاء على طول ابتلاء بسرطان الثدي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والعياذ بالله يعني أنا عايز أقول إن بلاش نلعب بالنار بلاش ندخل من الخطوط الحمراء الخطيرة قوي بلاش ندخل في الحاجات اللي مش هنستحمل ضرائبها بلاش ن... ن... ن- نجيب حاجات مش هنستحمل فواتيرها بلاش يا اخوانا الحاجات دي من اخطر ما تكون الحل اول حاجه يعني ان لازم لازم لازم تحرق السفن اي طريق بينك وبين اي حاجه مثيره لازم تتقفل مواقع الاباحيه دي لازم تتقفل ومش بس المواقع الاباحيه ما اليوتيوب ما هوش موقع اباحي بس اقذر من اي موقع اباحي اضرب كده خطبه للشيخ محمد حسان هيتلاقي على الجنب طلع لك ايه طلع لك افلام قذره وطلع لك حاجات قذره وطلع لك كلمات قذره هو اليوتيوب معمول بالطريقه ديت هو معمول بحيث ان اللي عايز يدور على دين هيلاقي فساد انت داخل عايز تدور يبقى اذا لما تيجي تقول لي انا شاب وداخل على اليوتيوب طب انت بتضيع نفسك يا ابني يا ابني مش هتقدر تغمض عينيك هي روتانا قالتها وبتتكلم بجد يا ابني فتنة الشهوات انت وهي يا اخواني فتنة فوق طاقة الانسان الحل الوحيد انك ما تعرضش نفسك ليها ما تحطليش البنزين جنب النار وتقول لي مش هتولع والله هتولع والله العظيم هتولع شاب يكلم بنت ده عايزاني اتوبها يا ابني ما ينفعش انتوا الاتنين هتروحوا في داهيه انتوا الاتنين يا ابني هتضيعوا يا اخوانا ده موضوع وخصوصا ان احنا في زمن صعب كل اللي قاعدين قدامي دلوقتي ال hard disk بتاعهم محمل مصايب الصور اللي شافوها والمصايب اللي سمعوها والقصص يا اخوانا احنا ضعاف وفي زمن وحش وفي زمن مليان فتن يا ابني لا تحمل نفسك ما لا تطيق مواقع تتقفل المواقع بقى اللي زي اليوتيوب مالكش دعوه بيها اصلا مالكش دعوة. اما تبقى تتجوز ابقى قول لي هدخل وانا حذر انا هاخد بالي انا هغض بصري انما الوقت وانت شاب ومش متجوز وداخل على الحاجات دي يا ابني هتضيع اقل حاجه هتعملها عاده سريه واطلاق بصر وهتنتكس ومش هتعرف تخشع في الصلاه هو في حد يخاطر بدينه لازم تقفل اي سكه بينك وبين الكلام ده طيب انا بحب واحده بقى وايه او متعلق بيها وبتتصل بيا غير شريحتك لا احنا عايز يا ابني غير شريحتك الموضوع مش بسيط يا ابني غير سكنك شاب بيقع في زنا مع واحده في شارعهم يا ابني انقل سكنك يا اخوانا احنا مش بنقول آه، حلول للابطال يا ابني انت هتضيع لو ما عملتش كده يا جماعة ده الشاب عشان يدخل كلية عايزها بيسافر لجامعة في أسوان ويقعد ست سنين يدرس في طب الصعيد هناك عشان يدخل في الكلية وعايزها قال لا طب عشان الآخرة يا ابني غير شريحتك غير س... اعمل اي اي سفينه بينك وبين هذه المعاصي احرقها سفينه على النت حط ال... ال... الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك في الصاله ما تحطوش في الاوضه لوحدك وانت ينفع تقفل على نفسك كله قفل قفل ارحم نفسك احمي نفسك مما لا طاقه لك به مش هتقدر الشهوة عاملة زي نار لما بتلقط في الدماغ بتولع لك دماغك بتتلغي مش هتفوق او هتفوقي غير بعد ما تكون خلاص وقعت في معصية هتندم عليها قوي يبقى اذا حرق السفن ساعة ما تلاقي نفسك مش قادر والشهوة قدامك او باب المعصية قدامك او فلانة اتصلت بيك او فلان اتصل بيكي او ايا ما كانت القصة عندك الروشتة بتاعت سيدنا يوسف آه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه امرأة في غاية الجمال وفي غاية الملك وفي غاية ال... وفي غاية ال... الفتنة وفي غاية اللبس وفي غاية المكياج وهي اللي بتقول له وهو عبد عندها قصة راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب ما هيروح فين عنده الف عذر وقالت هيت لك قال معاذ الله الحقني يا رب انقذني يا رب يا رب انا هضيع يا رب انا هعصيك يا رب اجرني تعرف ساعة ما شهوتك تصور وتلاقي نفسك عايز تدخل تقع في العادة السرية او عايز تتصل ب- بواحدة ومش قادر بقى قلبك متعلق بيها او عايز تدخل على موقع ومش قادر تعرف ترفع إيد- انا مش هقول لك قوم اتوضى وصلي مش هقول لك انزل احضر درس ديني وانت في مكانك ارفع ايدك وبص للسماء واصرخ قول له يا رب انقذني من اللي انا فيه يا رب الا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن يا رب مش هقدر يا رب انا ما اقدرش وانت اللي تقدر تعصمني يا رب احميني من نفسي يا رب اغثني يا رب انقذني تستغيث قال معاذ الله بس ما قالش معاذ الله وفضل قدامها ها بعدها واستبق الباب طلع يجري وهي بتجري وراه ادي الفتنه هتجري والفتنه وراك هتجري والفتنه وراكي بس استبق الباب ربنا جاب له الفرج الف يا سيدة هل هذا الباب ربنا فرج عليه يبقى اذا كل ما تلاقي نفسك هتقع في عاده سريه هتقع في زنا والعياذ بالله هتقع في علاقه محرمه هتقع في مكالمه توديك في داهيه هتدخل على موقع هتفضل ندمان ده في شاب زنا مره قعد 30 سنه مريض 30 سنه بيتعالج من مرض من مرض بسبب المره اللي زناها ده ايه هي حاجه سهله ولا عقوبات سهله هتلاقي نفسك خلاص مش قادر هتقع بقى في هذه المشاكل من اولها لاخرها الرابطه دي كلها اللي كلها موصوله ببعضها اول حاجه معاذ الله انقذني يا رب اصرخ اقف واصرخ لربنا اقف واستغيث والحاجه التانيه استبق الباب اجري بقى اجري هنعمل ايه اتصل بحد صاحبك بقى الدعاء هيفوقك شويه الدعاء هيهدي قلبك شويه الدعاء هيحسسك باحساس قوه عمرك ما كنت تقدر تحس بيه لو كنت بتواجه المشكله دي بالدراع بعد كده وانت حاسس بالاحساس ده الحق بقى استبق الباب اتصل بواحد صاحبك بسرعه إيه قول له قابلني مش عارف في مكان ايه, إيه انزل من البيت انزل وفي الشارع ابقى اتصل باي حد المهم غادر هذا المكان اللي فيه هذه المشكله اذا حد وقع بقى يا جماعه الدنيا ما اتقفلتش يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ذنوب المسجد ده كله لو اتحطت هنا كده على بعضها دمعة توبه واحده تنزل عليها تتغفر ولكن الكلام ده ما يخليناش نختار بالله سبحانه وتعالى لازم يا اخوانا نقف وقفه جاده مع هذه الكبائر دي اسمها في الدين الكبائر مش الذنوب مش المعاصي فيش واحد يقول لي انا بعصي ربنا وبقع في الزنا اسمها انا برتكب كبائر موبقات فيش واحده تقول اصل انا والله مش قادر البس حجاب ده النبي قال العنوهن فانهن ملعونات يبقى الخطوط الحمراء الخطيره دي مفيش فيها هزار تلبسي حجاب امهات المؤمنين حجاب فضفاض اسدال نقاب نقاب بحق وحقيقي مش عينها متكحله و- ومركبه لك مش عارف ايه وحاطه ايه هو ايه ده؟ هو ايه القصه دي ونقاب ماشي زيه زي اي بتاع برضه تقدر انك تعرف المفروض ان اللبس الشرعي ما تع... ما تتعرفيش انت تخينه ولا رفيعه لو خمس رجاله وقفهم يبصوا ما يعرفوش اصلا انت تخينه ولا رفيعه ما بق... ملامح جسمك ما تبانش هو يا اخوانا الحجاب بعد يعني يعني حاجه يعني حجاب 2012 تلك حدود الله فلا تقربوها يا شباب تلك حدود الله فلا تعتدوها يا شباب دي حدود ربنا طيارة تركيا لما عدت حدود سوريا من شهر سوريا ضربتها بالنار ما فيش دولة نطقت لان اللي يعدي حدود دولة تانية من غير اذن يضرب بالنار ده قانون العالم اللي ماشي بيه امال اللي يعدي حدود ربنا يحصل له ايه ربنا يحفظنا يا رب جزاك الله خيرا آه، الحقيقة يا إخواني إن يعني في أسئلة وفي أسئلة يعني مسماة يعني في أسئلة جاية للدكتور حازم بالاسم في أسئلة جاية لي ففي حاجات غريبة يعني في حاجات غريبة قوي جاية لي يعني في واحد بعت لي بيقول لي نفسي تضربني بالجزمة اه والله واحد بعت لي كده يعني انا بقى بقول لك غير كده انا بقول لك يا اخي الفاضل اللي انت بتقول لي انا نفسي اضربك بالجزمه انا بقول لك بقى نفسي اشيلك واحضنك كده واقول لك انت اخويا في الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن اخو المؤمن المؤمن مرآة المؤمن يرد عليه ضيعته ويحوطه من ورائه انت عارف يعني ايه يحوطه من ورائه دي عارف الحيطه انتوا معايا يا اخواني عارفين الحيطه الحيطه دي اللي هو لما اجي اركن اركن على ايه على الحيطه اهو اخويا المسلم ده انا بركن فبركن عليه وصلت آه، ايضا من الحاجات العجيبه بيقول انا مش بشرب اي مخدرات بس بحب الخمر والبنات ومش عارف اعيش من غير زنا آه، ده الكلام ده اللهم نزل هدايتك على شباب المسلمين الاسئله دي جايه والدكتور حازم بيتكلم يعني يعني يعني هي جايه اصلا واحنا بنتكلم الملاحظ يا اخوانا ان الناس محتاجه اخوات كبار معلش يعني انا هخرج بس شويه عن النقطه دي ان هو محتاجين اخوات كبار او اخواتهم يبقى معاهم لان في اكتر من 15 سؤال تقريبا بيدور حول هذا المعنى وانا مبسوط جدا بجلسه افتح لي قلبك دي لانها فعلا نجحت وان شاء الله باذن الله يوميا حتى نهايه الاعتكاف هنكون موجودين باذن الله تعالى بعد التراويح وبعد التهجد ان شاء الله احنا معاكم يعني احنا في الاعتكاف فاحنا موجودين يعني حضرتك لو في اي مشكله تشرف اهلا وسهلا بس عايز اقول لاخواننا دول ان لازم نعالج هذه المشكلات بشكل جذري بمعنى الشيخ حازم شومان قعد يتكلم بطريقه هتسخني ايمانيا صح بمجرد ما هخرج والاقي عبايه ضيقه هقول لا اله الا الله الله يا عم الشيخ حازم انت راجل صالح ما هو بيقال كده انما دي مشكله اخت مثلا من الاخوات اخت من الاخوات موجوده في الاعتكاف او جايه المسجد هي جايه ربنا يكرمها ويصلحها يا رب ويهديها اللهم نزل هدايتك على سائر بنات المسلمين فهي جايه نقول لها كتر خيرك حتى لو كانت جايه بالمناظر الايه الغريبه والعجيبه اللي احنا بنشوفها بس انا عايز اقول لا ده مش الاخوات ده ال- لا الاخوات المعتكفات دول جزامهم على دماغنا انا بتكلم على البنات اللي جايين يصلوا في ناس جايه تصلي وفي جاي يعني يعني ناس صالحين برضو واخد بالك انا عارف الدنيا ماشيه ازاي ولكن عايز اقول اي انسان جاي لربنا احنا لازم نشيله على دماغنا كنت قاعد مع الاخوه المعتكفين وبقول لهم اخواننا اللي كانوا بيوزعوا عليكم الحاجات بقول له انت عارف دورك ايه النهارده دورك اهم دور دورك ان انت توصل الناس لربنا فلو انا جيت اديت لواحد سي دي فبص لك كده من فوق كده تحتك يقول لك انت لا تنصحني كل واحد حر الدين ده علاقه بين العبد وربه انت مالك انت ومالي قول له حضرتك على دماغي واديله الهديه لو ضربك وشتمك بوس ايده وقول له انت ال- يعني حضرتك كده على دماغي يعني انا مش هسيبك دي كانت ال- التكليفات اللي كنا بنقولها لاخواننا في المعتكف امبارح يا اخواني وهنفضل عليها الى الممات حل مشكله الزنا على سبيل الخصوص احنا ذكرناه في شريط اسمه الجريمه الكبرى اسمه ايه اسمه ايه الشيخ حازم عمل محاضره جميله اسمها يوسف وامراه العزيز وشريط اسمه مجرد علاقه بريئه احنا اتكلمنا بقى في سلسله الشباب مشكلات وحلول جينا عن قضيه الزنا على سبيل الخصوص وعملنا محاضره اسمها الجريمه الكبرى هتلاقي حضرتك اكتر من 16 حل عملي كلمه عملي دي تاخد بالك منها 16 حل ايه عملي ازاي النهارده لو انا طالب في كليه ودخلت عليا واحده عريانه يعني ده ده على راي الشيخ حازم الموضوع ما بي... نسال الله السلامه ازاي ان انا اقف قدام المشكله دي معايا يا اخوانا مساله الخمره الحشيش البانجو التامول الترامادول يا راجل ده احنا نازلين امبارح جو اول امبارح جوله الواحد والله يا اخواني اصيب بهم تدخل على الناس السلام عليكم يبصوا لك من فوق لتحت كده زي ما تكون راكن الفيل على اول الشارع في ايه السلام عليكم في ايه يا اخي حبايبي اخباركم ايه كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله بكره عيد 27 يقول لك لا اله الا الله بكره العيد 27 هو ايه الموضوع بقى بقول لهم ده ليه 27 ده بيقولوا كده ان الليله دي يعني ان شاء الله تبقى ليله القدر وبتاع على قول بعض العلماء المهم ان نمسح في اي حاجه وخلاص عشان يجوا يصلوا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الولد يبص لي العيال تبص لي كده والله العظيم اقسم بالله يا اخوانا والله ببص للزبون بقول لا اله الا الله في ايه احنا في رمضان ولا في شوال امال ليله العيد هيحصل ايه يعني لما بيحصل ده قبل العيد امال ليله العيد هيحصل ايه امال بعد رمضان الناس هتعمل ايه والناس زعلانه ان في ارق وفي قرف وفي اكتئاب وفي ضيق في الارزاق والناس زعلانه وقرفانه ان هو وصل لمرحله كان عايز ينتحر فيها شاب من الاسماعيليه بيتصل بيا اول امبارح بيقول لي يا شيخ علي الحقني في ايه بيقول لي انا دلوقتي حالا هنتحر ليه قال لي ما فيش حاجه ما عملتهاش حتى انه زنى بمحارمه الشاب ده في ثانويه عامه بيقول لي ماليش حل خلاص فقلت له روح للاخ فلان واتصلت بيه قلت له الواد ده يجي لك تاخده كده تنقعه تنقع ما تسيبوش الاخ اتصل بيا قال لي ابشرك يا شيخ في الصلاه قعد يعيط ربع ساعه متصله فاتصلت بيه قلت له ابشر بفتح الله لك فاول نقطه للقرب من الله ان انت تبكي من خشيته اول ما هتقرب هتبكي وصلت يا اخواني في عقبات الحجاب اه ايه عقاب الحاجات الخفيفة وصلت ولا لسه اللي هي يعني على الماشي هي لها مصطلح شرعي ومصطلح عرفي ولكن يعني احنا قاعدين في جامع اطلعوا بره ابدو انا بقول لكم ده اسمه زنا يا حبيبي اصل الاخ بعت لي بيقول لي يعني لو مؤاخذه يعني كذا ده حرام ده اسمه زنا يا ابني يطلع لك بقى في التلفزيون يقول لك غلطة بسيطة كنت ماشي مع صاحبتي فغلطت غلطة بسيطة غلطت يا اخويا ايه غلطت غلطة بسيطة ده اسمه الزنا العينان تزنيان وزناهما الايه النظر والاذنان تزنيان وزناهما الاستماع واللسان ايه يزني خلي بالك يا معلم الساعة 2 بالليل واللسان يزني وزناه الكلاء والرجلان تزنيا وزناهما الخطأ ويصدق ذلك الفرج أو يعني يا راجل لو أنا قاعد في النادي فريهام جات لي قالت لي ازيك يا فقش وراحت بيساني من هنا ومن هنا ده اسمه زنا امال اسمه ايه تفريح يا راجل لا اله الا الله والله العظيم اه والله اسمه زين واحد تاني يبقى قاعد آه، مثلا طالع كده فواحده تنادي عليه جارته تقول له يا يا لولو اه اسكت اصل انبوبه البوتاجاز مش عايزه تشتغل خش شغلها لي فلولو يدخل عشان يشغل انبوبه البوتاجاز يلاقي الانبوبه بتتحل يا ابني تلم يا ابني ده اسمه زين اسمه ايه زنا اسمه ايه زنا بس خلاص كفايه كده بقى من الشيخ حازم في حاجه بس اخيره اخ بيقول لي انا كنت بشتغل في فندق في شرم آه، والحمد لله ان انا سبته ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وبيقول انا نفسي اكون داعيه الى الله ده شعور جميل جدا في واحد اسمه الشيخ محمد رشيد الرضا الشيخ محمد رشيد الرضا ده صاحب تفسير كبير قوي اسمه تفسير المنار تفسير المنار ده كان الشيخ الألباني تسمعوا الشيخ الألباني المحدث المشهور يقول لك رواه أبو داود وصححه الألباني صح الشيخ عالم كبير كان الشيخ الألباني ما كانش على أيامه يا أش- يا أصدقائي حكاية ال- الآلة الكاتبة وحكاية آلات التصوير اللي عندنا دي فكان بيكتب التفسير بينسخه بإيديه ويديه لأصدقائه من أهل العلم تدخل عليه أمه مرة فتلاقيه بيبكي فبتقول له ما الذي يبكيك أمات مسلم في الصيت أمه دخلت عليه فلقيته بتعيط بيقول له أنت بتعيط ليه أمات مسلم في الصين أنت فاهم يعني إيه يعني ده راجل مسؤول عن نصر الدين الأمة يا إخواني إحنا بحاجة إلى إحياء هذا المعنى إحياء معنى أن تكون مسؤولا عن الدين في شريط جميل أوي أوي أوي أوي اسمه ماذا قدمت لدين الله للشيخ محمد حسان اسمه إيه ماذا اسمع الشريط عشان تسخن عشان تشتغل الناس اللي في الشوارع دي مين معاها ده الناس غلابه ده انت بتقول للواحد تعالى صلي بيقول لك انت ما جيتش من زمان ليه قوم داخل معاه صح يا اخوانا ولا لا ماشي يا اخوانا دي يا اخوانا اخر اجابه ليا لان احنا خلاص الشروق طلع هسيب الشيخ عاطف والشيخ حازم بس انا عايز اقول لكم انا ك- على مستواي الشخصي انا معاكم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى فتره الاعتكاف طيب واللي عايز يجيبني بعد الاعتكاف يعمل ايه لان اخ بيقول لي بيقول لي احنا عايزين نجيبكم بعد الاعتكاف انا معاك بعد الاعتكاف انا من اهل المنصوره واخد بال فضيلتك ومعاكم انا عملت رقم الدكتور حازم ربنا يجزيه خير شجعني عليه الرقم اهو الرقم ده هيشتغل كل يوم اثنين وخميس من العصر للمغرب بس من العصر للمغرب ايه بس الرقم اهو صفر عشرة واحد اتنين حاضر مستني يا معلم صفر عشرة واحد اتنين أربعة أربعة تسعة تلات تلاتات ماشي يا إخواني طب واللي عايز يتواصل معانا بشكل سريع هيدخل على صفحة علي قاسم على الفيسبوك والشيخ حازم له صفحة على الفيسبوك وعم الشيخ عاطف أو على موقع الطريق إلى الله وأنا معاكم هنا إن شاء الله بعد ما نخلص القصة دي أي حد عايز أي حاجة يجي يسلم عليا ويقول لي أنا معاك أنا خدامه ماشي يا إخواني ماشي يا جماعة ماشي يا رجالة جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم وفي ملاحظة بس أن أغلب الأسئلة آه، متشابهة يعني في مسألة العقوق مسألة آه، الخلوة بالمرأة مسألة الاختلاط مسألة آه، ينفع أعلم واحدة القرآن بدون محرم آه، في أسئلة كتير جدا متشابهة وفي قواسم مشتركة آه، أعتقد عشان نجاوب على كل سؤال بانفراد هنقعد للمغرب لكن في حاجات محتاجة تجمل مرة واحدة يعني في مضاد حيوي عام للجسم كله وما بقى لكن التفصيل بعد كده محتاج آه، آه، يعني رجوع للمشايخ واستمراريه في طلب العلم انا بس بنبه على حاجتين اتنين آه، السؤال ليه في رمضان اغلب الناس عندها اندفاع الى الطاعه كلنا بيبقى عندنا نوازع الخير عاليه جدا ونوازع الشر في ادنى مستوياتها وقبل رمضان وبعد رمضان ده مش موجود إيه، رمضان العلماء قالوا في ثلاث حاجات بتأدي لل- للنقطة دي أول حاجة إن رب العزة تبارك وتعالى عمل رمضان شهر حمية أنت عارف أحيانا نروح المريض للدكتور فالدكتور يت- يكتب روشتة وبعدين خلاف الدواء في تعليمات مهمة جدا صارمة منها أو أهمها إيه، الممنوع من الأكل والشرب ما تاكلش كذا وكذا وكذا وما تشربش كذا وكذا وكذا وانت لو خدت الدواء وكلت كذا انا غير مسؤول لان ده يتعارض تماما مع البرنامج الدوائي لا ياخده فربنا تبارك وتعالى عمل رمضان شهر حمية حمية بمعنى انه العدو اللي اه، مترصدك 24 ساعة قاعد لك في الليل والنهار بيطردك على الدوام وهو الشيطان ربنا سلسله وقيده والقاه حبيسا في جهنم عشان انت تستريح وتعرف تتفرغ لشحن قلبك وان تتزود برصيد الايمان لان رمضان مش مقصود لذاته رمضان ده وسيله لغايه ان انا باجي في رمضان بتزود باسلحه الايمان وأنا متفرغ من مطاردة العدو على الدوام عشان بعد رمضان لما الشيطان يطلق سراحه وعنانه ويبدأ المطاردة والمواجهة والنزال في ساحة القتال أبقى أنا مستعد النهارده مثلا عندك جيش إسرائيل تاني أو تالت أكبر جيش في العالم مع أن إسرائيل كلها خمسة مليون شوف العرب بطولها وعرضها ما فيش جيش في الع- في الوطن العربي في نفس قوة الجيش الإسرائيلي ليه؟ لأنه آه، آه، مستعد بكل الأسلحة المتاحة عن لياقة بدنية عالية وهكذا فالمفترض أن رمضان ضربة وتقوية وتزود بأسلحة الإيمان للمواجهة يبقى رمضان رقم واحد شهر حمية اثنين واللي في غاية الخطورة آه، والمفترض أن احنا نحافظ عليها أن رمضان في حاجة اللي هي جماعية الطاعة المنظر ده ما بنشوفوش ابدا طول السنه ابدا لو كان حتى جاي لنا شيخ الاسلام مش حازم شومان ولا حسان ولا لو شيخ الاسلام جاي ما بنشوفش المنظر ده من شباب موجود في محاضره طول السنه الا في رمضان ما تسالش نفسك ايه اللي بيخلي الناس دي كلها مقبله مساله ان المجتمع كله عنده اندفاع للطاعه لنوازع الخير زي ما قلت لك في اعلى مستوياتها نوازع الشر في ادنى مستوياتها والجماعيه الطاعه دي انت عارف لما ربنا ينعم عليك اللي راحوا حج او عمره في المسجد الحرام إيه، او المسجد النبوي لو وقفت ساعه الاذان بالظبط وتفرج على منظر الناس وهي بتتحرك كل الناس كانك تشعر ان الكون كله بيتحرك في حركه مستقيمه الى هدف واحد وبينزلوا بكل همه ونشاط احيانا بتلاقي بتلاقي كبار السن وعجائز ومشلولين واللي بيزقوا على كراسي وكله عنده همه انه يدرك الجماعه في المسجد الحرام إيه، ممكن لو في لو في الظروف العاديه وانا في بيتي إيه، بصلي في بيتي ما بنزلش عشان عنده ظروف مثلا تعبان مرهق الى اخره لكن في المكان ده الناس كلها بتعبد هم اقل مني في ايه فعندك همه عاليه ومنظر الناس بيحفزك ف إيه إيه إيه حافظ على المسألة دي ودي مسألة الجماعية اللي هي الإعانة على الطاعة هي اللي النبي أنا قالها قال عنها عليه الصلاة والسلام في حديثه إيه لما قال لأبي ثعلبة أحد الصحابة يعني قال له إن من وراءكم فتنا للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه خمسين أجر منكم يعني الواحد في في زماننا ده لو تمسك بما تمسك به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هياخد ما يساوي أجر خمسين من الصحابة أنت متخيل الصحابي ده يا أخوانا أقل الصحابة قدرا وعملا لا توزن به الأمة بطولها وعرضها النبي قال كده الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرض ما حدش يتكلم فيهم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف لحفان ولا نص الحفان لكن في نقطة بقى النبي قال ليه لما قال إيه إيه إيه للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه خمسين أجر منكم فالصحابي استغرب هو عارف الفضل ده قال بل منهم يا رسول الله قال بل منكم أنتم ليه بقى تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا كل الذنوب أو السواد الأعظم من الذنوب إيه، تستطيع أن تحلها بأنك تكون في بؤرة إيمانية صحبة صالحة تحاول ترتقي بإيمانك مسائل دي في غاية الخطورة الأمر الثالث ده خاص برمضان بقى إن رمضان شهر العتق من النيران رمضان شهر فده مش موجودة في غيره لكن في نقطة أنت عارف لو واحد عاش طول عمره عبد وبعدين سيده قال له بص أنا أعتقتك لوجه الله فرق العبودية تحرر منه يا ترى الراجل ده يفكر في يوم من الأيام إن يرجع تاني إلى ذل العبودية لا طبعا ربنا اعتقك بأن غفر لك كل ما تقدم من ذنوبك وجعلك حرا طليقا تحررت من قيود النار الذنوب دي سلاسل هتجرك للنار فربنا أطلق سراحك وحررك وغفر لك ذنبك ترجع إلى ذل العبودية من جديد فتذل نفسك بمعصية الله عز وجل فالمفترض ان الانسان اولا مفترض تزودت بالايمان في رمضان تستطيع محاربه العدو الزم صحبه صالحه وبؤره الايمان والطاعه إيه، اياك اياك ان تعود الى ذل العبوديه إيه، إلى- الى ذل المعصيه فتعبد نفسك لشهوات الارض مره ثانيه لو قدرنا نحقق الثلاث دول الثلاث حاجات دول بعد رمضان اعتقد كتير جدا من مشاكل الشباب والمعاصي اللي بنقع فيها كلنا مش انتوا ما حدش فينا معصوم كلنا آه، الخطا علينا وارد قال عليه الصلاه والسلام كل بني ادم خطاء لكن خير الخطائين التوابون ان الانسان كلما أذنب تاب إلى الله عز وجل فيجدد إيمانه وينقي قلبه على الدوام